يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
قربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله العفو الغفور لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور يتوب على من تاب اللهم تب علينا جميعا يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور نحمده سبحانه حمد القانع الشكور ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا وأن ينور قلوبنا والقبور وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور فلولا الأعمى ما اعتبر البصير ولولا الحزن ما عرف السرور ولولا السقيم ما شكر السليم ولولا السفه ما مدح للعقل حضور ولولا الطمع ما رجونا ولولا الخوف ما انتهينا ولولا الله ما اهتدينا وإلى الله ترجع الأمور وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كامل النور المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور المزمل بالفضيلة اللهم صل على سيدنا محمد والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور ما كان صخابا وما كان سبابا ولا دعا بالويل أو الثبور ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق ولا صفق من أجله مأجور فيا سعادة من صلى على النبي محمد كامل النور اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فلقاؤنا اليوم تحت عنوان أولادنا في خطر أولادنا في خطر كثيرا ما نتحدث عن عقوق الأبناء للآباء لكننا لا نتحدث عن حقوق نتحدث كثيرا عن حقوق عن عقوق الأبناء للآباء ولا نتحدث عن عقوق الأبناء للآباء للآباء للأبناء العكس طالما تحدثنا عن حقوق الأبناء للوالدين لكننا لا نتحدث عن عقوق الأب والأم للأولاد الليلة وفي هذا الحديث نتحدث عن هذا الأمر الخطير والأمر الذي يجب على كل الناس أن يعوه ويتوقفوا عنده بميزان قال الله قال الرسول أولادنا في خطر الأولاد أمانة الأولاد أمانة وواجب على كل مسلم أن يؤدي الأمانة التي استودعها الله جل وعلا إياه على أكمل وجه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه من ضمن الأمانات بل هي من أعظم الأمانات وقال رب العزة جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون والله جل وعلا قد حذرنا ونبهنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تعالوا في هذه اللحظات والدقائق المعدودات نتحدث عن العناصر التي تجعل أولادنا في خطر فإذا رفعناها جعلنا أبناءنا في مأمن كثير من المشاكل وكثير من الأمور وكثير من المخاطر وكثير من الأهوال التي يتعرض لها الأبناء السبب فيها الأمهات والأباء الأباء بصفة عامة يعني الأب والأم هم السبب لأننا نترك أبناءنا في هذا الجو العجيب والغريب من الفتنة زي اللي بيكتف ابنه وبيلقيه في البحر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء في الفتنة وفي هذا الكرب الذي يعيشه الناس وفي هذه الغمة التي تعيشها الأمة وهذا الضعف وفي وقت فساد الأخلاق ورقة الدين نسيب الأولاد من غير توجيه وبعدين نقول له أنا عايزك تبقى مصلح يا ولدي وأشوفك بتعمر فيها مش هيحصل مش هيحصل إلا إذا شاء الملك سبحانه للولد هداية من غير يد يفعلها الأب أو أمر تفعله الأم لكن لابد أن نأخذ الأسباب وأسأل الله جل وعلا أن يهدنا ويهدي بنا وأن يجعلنا جميعا سببا لمن اهتدى وأن يهدنا ويهدي أبناءنا وذرياتنا ونساءنا يا رب العالمين تعالوا نشوف الأخطار التي تحيك بالأولاد ومين السبب فيها ما هي أسباب المخاطر وأسباب الانحرافات التي يتعرض لها الأبناء ودي من عقوق الآباء للأبناء أول حاجة تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والهلع الواد هو صغير نبقى عاوزين ننيمه نخوفه عاوزين نصحيه نخوفه عاوزين نوديه المدرسة نخوفه عاوزين نعمل أي حاجة من الحاجات اللي فيها نصح نجعله يخاف ويبقى مرعوب ينشأ الولد من البداية على الجبن والخوف والهلع ما يبقاش راجل والبنت ما يبقاش عندها قدرة على تحمل المسؤولية طبعا الكلام ده بنشوفه كتير في بيوتنا وباللغة العامية الدارجة تلاقيهم يخوفوه من البعبع طبعا بعض البلاد مش هتفهم البعبع الحرامي نملة الحرامي يجيلك اما تبقى راجل شهم وابنك حاسس انك شجاع ومع ذلك تنيمه بان الحرام هيجيله يبقى انت البعيد ايه ابنك ينام ويقول والله انت يابا معلش ده انت مش قادر واحد يتحمي في قلب البيت بسببك يظهر هذا الامر في البيوت فيبدو في قلوب هؤلاء الأطفال ما لا يظن الرجل أنه قد وقع في قلوبهم هيبص للوالد نظرة ما فيش فيها احترام ومفيش فيها ثقة بقى أنا أنام للحرام يجي ياخدني وانت في قلب البيت لا نفكر في الكلمة اللي بنقولها للأبناء نملة البعبع ياخدك أحسن الحرام يجي يشيلك كانت بتتقال لنا زمان حكاية أبو رجل المسلوخة دي ولحد النهارده الواحد بيفتكرها بس ما كانوش عارفين فنحن نذكر الآن إياكم والخوف والهلع والحمد لله ما بنخافش بس هي عدت علينا كده لكن نقول الولد بينشأ على الجبن والخوف والهلع إذا قيلت له مثل هذه الأشياء وقد يصل إلى أمر من العقدة النفسية يلا يا ود اصحى لحسن أجيب لك المدرس أو المدرسة الله ليه بتحسسه أن المدرس والمدرسة دول يخاف منهم طول عمره مش هيقدر يتعلم منهم اللي مش هيحب حد مش هيتعلم منه طول الليل والنهار حاسس ان هو ده قيد عليه تبقى مشكلة كبيرة جداً نام لحسن أعطيك الحقنة نخوفه من الأدوية أنا بالعكس أحيانا باخد الولد ويبقى خايف لا السنة بتاعته هتتشال ولا الحقنة هتتاخد وأقول له خلي بالك إخوانك في فلسطين الأولاد الصغيرين منهم اللي بيتجرح ومنهم اللي برجله بتتشال واللي عنقه بيقع والدم بيسيل ومع ذلك بيبقوا سعداء لأنهم بيستشهدوا في سبيل الله فالولد يقول طب إيه ده وفعلا حصلت عندي مسكوا كده ايديه وقعدوا يغزغزوا فيها وهو ولا حاسس هو يعني سبحان الله طبعا متحس مستشعر الألم لكنه لما قلت له الكلمتين دول حس بالقوة حس بالشجاعة المسألة ديت يا اخوانا خطر عظيم على الأبناء لابد ان احنا نفكر واحنا بنقول الواد نام ما انا عارف انك عاوز تنيمه في اللحظة اللي تقول له عليها نام ما في ولاد بتغلب تسهر لحد الصبح يا سيدي ماشي بالراحة احكي له قصة حلوة احكي له حدوتة قصص من قصص الأنبياء قصة عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعيش يسرح يعيش في الجو الجميل يشتم الرائحة العطرة قبل نومه لعله يرى في منامه ما رآه الصحابة من الخير وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أبناءنا وإياكم في خير دائما يبقى تنشئة الأولاد على الخوف والهلع والرعب يبقى ماشي الواحد في الشارع هات لي موز يابا هتمشي ولا أجيب لك العسكري ليه مش عاوز تجيب له خلاص ما تخليش أول ما يشوف أي حد حاطط شريطين ولا حاجة وماشي في الشارع يبقى كرهه ونفسه يفر منه خليه راجل خليه ينشأ على الرجولة ولكم في قصة عبد الله ابن الزبير ذلك الغلام الحدث الصغير لما كان في الشارع يلعب بالقرى مع الصبية ومر أمير المؤمنين عمر وما أدراكم ما أمير المؤمنين عمر لما مر في الشارع والناس من حول أمير المؤمنين بدأ الأولاد والصبية لما علموا أن أمير المؤمنين يمر كل قد أسرع في مكان واختبأ إلا هذا الولد هذا الغلام ما رضيش يتحرك فأشاروا إليه أنت بتحركش ليه ده أمير المؤمنين جاي فنادى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم من الصحابة الكرام يا رب العالمين أيها الأحبة من في أبنائنا يحفظ هذه اللغة العالية والأدب الغالي من غير جبن أو هلع ممكن الواحد يقول كلمة بس بسفاهة لكن الولد قال كلام عجيب لما سئل لماذا لم تجري أو تفر أو تختبئ مثلما اختبأ الصبية والغلمان قال ولماذا أختبئ يا أمير المؤمنين بأدب من غير تطاول ننزل, ننزل الناس منازلهم لكن الجبن والهلع مش مطلوب نعلم الولد ان انت حياتك واحدة لكن اياك ان تعتدي اياك ان تضر اياك ان تكون احاديثك على غير مراد الله ومراد رسوله ما تتطولش على الناس وما تشتمش الناس ولا تسب الناس قال له يا امير المؤمنين لماذا اختبأ لم افعل شيئا لم أفعل شيئا من الضر أو من الشر فأختبئ من أجله يعني أنا مش خايف من حاجة أختبئ منها ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك أنا ما عملتش حاجة تخوفني منك والطريق ليست ضيقة عشان أوسعها لك لو هي ضيقة فعلا على عيني وراسي أوسعها لك إذا المسألة يا أحبتي محتاجة مننا أن نعلم أبنائنا إزاي يكونوا رجالة الأمر الثاني مش معنى ان احنا بنقول ما نعلمهمش الجبن والخوف والهلع ان احنا نخليهم متهورين الواحد يمسك المطوة ويخبط واحد لا زي ما بنشوف بعض الاباء والامهات الولد يجي معيط حاجة في ايديه كان بيلعب مع الصبية مع الغلمان السن بتاعه يدخل على البيت انت جاي لي يا حبيبي متعور اوعى تجيلي مرة بتعيط اللي يخبطك بطوبة اقلع له عينه غزه بالمطوة هلا وبعدين يجي يشتكي له هم لا الكلام ده لا مش معنى نعلمهم ال... الشجاعة والرجولة نحن نخليهم متهورين ما ينفعش الكلام ده نوزن بميزان النبي ما تصلي على النبي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قرأت في المستطرف في هذه الفنون المستظرفة أن هناك غلام ابن راجل خدام لا أعيب الوظيفة إنما أنا عاوز أوصل لك المعنى ابن راجل عادي ابن راجل ليس بالأمير أو الملك أو الرئيس أو الحاكم وليس بابن رجل من رجال الأعمال ربنا يحفظ الجميع لكني أقول ابن راجل خادم راجل فلاح راجل مزارع راجل عادي لكن الله جل وعلا جعل في فمه حكمة ليه؟ لأن الوالد علمه على الحكمة مع الشجاعة فاسمع رحمن الله أياك دخل أمير يوما على رجل خادم كان مريضا فأراد الأمير أن يبدي لشعبه أنه في تواضع فدخل بيت هذا الخادم ليزوره أنت ما بيجيش بقالك شهر واتنين المرض شديد نعم وجلس بين الأهل والأقارب يعود هذا الرجل فجاء الغلام الصغير ابن الراجل قال له تعالى يا ولدي اسمع أتعلم من أنا أو تدري من أنا قال أنت الأمير قال له أجئت إلى قصري يوما قال له نعم جئت لك قال له طب إيه رأيك بيتنا أفضل قصري أفضل أم بيت أبيك طبعا الولد صغير والده علمه على الأدب لا بيتطاول على حد ولا بيكسر قلب الأب فقال بيتنا أفضل أيها الأمير مش عاوز يكسر قلب أبيه المريض وما يحطش من قدره ده أنا متربي فيه مهما كان القصر بتاعك ريحة البيت اللي أنا نشأت عليها أكيد عندي أغلى فقال لها له بيتنا أفضل أيها الأمير فخشي الوالد على نفسه وعلى ولده ونظر الأمير في غضب قال له ولما أنت ما شفتش ده وده قال له شفتهم قال له طب ليه بيتنا بيتكم أفضل قال لأن الأمير يجلس فيه فهو أفضل من قصرك الآن فعجب الأمير من فصاحة الولد وذكائه نعم تحدث في شجاعة من غير تهور فاسمع رحمن الله وإياك فأراد الأمير أن يوقع الولد في أمر فقال له انظر إن كنت قد فضلت بيت أبيك على قصري فلا بد لك أن ترى ما في يدي هذا الفص من الذهب أرأيت عند أبيك أغلى منه وأثمن منه قال نعم أو سبحان الله أرأيت مثله في حياتك أو أغلى منه قال نعم قال ما هو الذي يعني ما هذا الشيء الذي يعلو ثمنه عن ثمن هذا الخاتم قال سبحان الله يد الأمير الذي التي ترتديه يعني إيدك أغلى من هذا الخاتم فالإنسان عظيم غالي ما تدهاش بالحاجة اللي في إيدك يعني بيقول له كده بأدب يد الأمير أغلى قال هو لك ولأبيك اللي بتربى صح بيجيب لأهله الخير وأسأل الله أن يربي أبناءنا يا رب العالمين إذا الأمر الأول ما نعلمهمش الجبن والخوف والهلع سيبوكم من الرجل مسلوخة والحرام اللي هيدخل ياخد الإنسان ونام لحسن أجي مش عارف أجيب لك إيه لا الأمر الثاني بلاش التهور الأمر الذي يليه تربية الأبناء على الميوعة والفوضى وتعويدهم على الطرف والنعيم والبذخ وده طبعا يا إخواننا بيجعل الولد من صغره لا يتحمل مسؤولية يا عم الحاج انت بتكلمنا على ان الولاد يا خلوهم يلعبوا ويجروا ايوه يا حبيبي انت كراجل كبير تقول الكلام ده لكن اضبط له المسائل اديله كل شويه قيمه من القيم ما هو هياخد حياته نعم لازم يلعب ويجري وهيغلط ويوقع ويكسر نعم وندلع فيهم ايوه بس بحدود بضابط لان الولد لو نشأ على الميوعه والفوضى والترف والبذخ من غير حساب صدقني مش هيشيل مسؤوليه مش هينفعك بعد موتك وانا هموت يا شيخ والله كلنا هموت فلازم نحط بذره تنفعنا نحط بذره تنفعنا اذكر يوما رجلا سريا أذكر يوما رجلا ثريا والقصة حقيقية هذا الرجل أمسك بوصية في يده وهو يبكي ويتحدث عن خبر هذه الوصية راجل كان مربي بنته صح ابنته الوحيدة رباها على الإيمان وعلى الصلاح غني جدا عنده من الأموال الكثير والله جل وعلا رزقه بمولودة جميلة فرباها ونشأها تنشئة حسنة وكانت ترتدي الثياب الإسلامية أحسبها كذلك يرتضيها الله والرسول وكانت في الجامعة ما هي قصة هذه الفتاة؟ والدها يبكي وهو يقرأ وصيتها وصية هي ماتت يا شيخ أيوة كانت جميلة جدا وغاية في الثراء وكانت لا يرى منها إلا ما أراد الله أن يشاهده الناس منها الأخلاق والطهارة والعفة وغطت جسمها كله عن الناس وكانت في الجامعة قد تربت على الأخلاق والشيء الذي ينفع الأمة والمجتمع والدها كان يعطيها المصروف كبير طبعا أو يعطيها الهدايا من الذهب كانت تتصدق على زميلاتها المهم القصة العجيبة هذا الرجل يقرأ الوصية فيجد أن ابنته تقول إذا أنا مت لا يدخل علي إلا ذوي محرم فتاة سرية وعايشة حياتها وما نسيتش آخرتها نعم جميلة يا شيخ بتقول هذا ما ذكر عنها غاية في الحسن سبحان الله كتبت الوصية إذا أنا مت أنت فاكرة أنك هتموتي نعم مع الثراء والجمال أيوة هي دي التنشأة الصح هناك أحد الصالحين بشر بمولد ابن له فبكى يا عم ده بنقول لك جالك ولد افرح يا عم قال بكيت لأنني تذكرت يوم موته لأنه ما من مولود يولد إلا وله يوم وفاة فتذكرت يوم الموت ما توحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك فإحنا نفكر في اللي بنحبهم وهو بيجري وبيضحك ويبتسم ويجي على حضنك عاوز له جهنم ولا عاوز له الجنة عاوز له عاوز له الجنة مش حبيبك سبحان الله فاسمع رحمن الله وإياك البنت كاتبة الوصية الوالد بيعيط بيقول ما كنت أعلم شيئا عن الوصية فلما قرأت وصيتها علمت قالت أتبرأ من كل ما يخالف الكتاب والسنة فإذا أنا مت لا يدخل علي إلا ذي- ذوي محرم ولا يغسلني إلا ذوي محرم ولا يكفني إلا ذوي محرم وإذا حملتموني إلى قبري لا تحملوني في سيارة إنما احملوني على النعش ليرى الناس هذا المنظر بلاش السيارة السريعة اللي تروح تود وخلاص خلوا الناس تشوفنا شوية ليتعظ الناس نعم هي مغطاة لكن ليتعظ الناس من هذا المنظر العجيب سبحان الله الرجل يبكي وهو يقرأ الوصية من ابنته الثرية وقالت لا ينزل إلى القبر إلا والدي إن كان على قيد الحياة ويعلمه أحد أهل العلم كيف يدفنني على سنة رسول الله ما هي قصة موتها؟ لأنه يقول إن الفتيات من بعد موتها علمت منهن زميلاتها أنها كانت ذا خلق عالي وأدب رفيع وكانت هذه الفتاة تأخذ نقودها ومصروفها والذهب الذي كنت أعطيه إياها هدية فتبيعها وتتصدق وتزكي وتأتي إلى نفقات من لا يستطيع من الطالبات فتدفع المصروفات في الجامعة ويتعجب الطالبات وتعجب الطالبات مين اللي دفع المصروف فلما يروح يسألهم في شؤون الطلاب يعرفوا أن هي البنت دي المهم الشاهد في المسألة كيف ماتت هذه الفتاة تقدم إليها تقدم إليها شاب صالح فاستخارت الله ورضي والدها بعد أن رضيت البنت وما زالت في التعليم في السنة الأولى أو الثانية من الجامعة ما رضتش تأخر الزواج سنة النبي محمد هتزوج خلاص طالما رضيت من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فرضيت الزواج وفي ليلة عرسها أبت أن تغضب ربها لا موسيقى ولا أغاني ولا بحبك يا فلان إنما أرادت أن يكون معها في عرسها كلام الرحمن أن يكون معها في عرسها النبي العدنان أن يكون معها في عرسها طبعا بسنته صلى الله عليه وسلم وجاءت زميلاتها من غير اختلاط يهنئنها والرجال مع الشاب والعرس جميل في القصر الفسيح فاستأذنت زميلاتها لتصلي لله ركعتين بعد صلاة العشاء سنة النبي محمد فدخلت إلى مصلاها وسجدت لخالقها وباريها فما لبثت دقائق إلا ودخل عليها زميلاتها فوجدناها قد ماتت ساجدة بقدرة الحي الذي لا يموت تربية صالحة لما ماتت تركت خيرا ولما ذهبت تقدمت إلى خير بإذن الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعل أبناءنا في حياتهم على خير وفي مماتهم على خير لتكون الثمرة لنا بإذن الله أيها الأحبة الكرام أخطار تحيق بالأبناء من ضمن هذه الأشياء بسط اليد للأولاد وإعطائهم كل ما يريدون خد يا حبيبي اطلع عاوز تشتري ايه حذاء مثلا ب... ربنا يعافينا واياكم آه، حذاء ب ب 100 جنيه لا خد بلاش الحذاء ب 100 جنيه ده هب 900 يا حبيبي ما كلها على الارض لماذا الاسراف يا سيدي ماشي يمكن الحذاء مش هيضر لكن سياره وهو لسه في سن حدث هات له سياره هات له موتوسيكل يدمر نفسه ويدمر غيره ثم يلهو بالمال ولا يعرف قيمة له لازم تعلمه تعليم بحكمة وبميزان الكلام ده يا أحبائي له شواهد لأن والله العظيم ما اتكلمت في المسألة ديت إلا لما ما وجدت إلا ما وجدت رسائل على الإيميل خطيرة جدا من البنات من يشتكي ومن الشباب من يشتكي فالمسألة جد خطيرة لا نعطي السبب الذي يلي لا نعطي الأبناء كل ما يريدون كل ما يريدون خاصة الأولاد الصغيرين اللي دايما يعتادوا على أن احنا نعطيهم في وقت البكاء فإذا بكى الطفل أو الغلام أو البنت نروح مدينة ودي مسألة خطيرة ما ينفعش لازم الولد يعرف أنه البكاء مش هو اللي هيجيب له لأن الأولاد بيتعودوا على الحكاية ديت سئل أحد العلماء يوما لما جاءه أحد الناس يستشيره في تربية ابن له قال له أنا عاوز أربي ابني قال له عنده كام قال له شهرين قال له قد تأخرت قال له تأخرت عن إيه قال له التربية بتبدأ من البداية خالص من أول ما يستهل نبدأ ننظم له وبعدين نحاول نرتب له الأمور من غير ما نحسسه ان البكاء هو اللي هيجيب له عشان ما يطلعش بدمعه كل ما يعوز حاجه يروح معيط لنا نروح مدين له يجي ما يكبر تيجي تقول له اي حاجه يروح واخد جنب ويقعد يعيط والواد يجي له عقده نفسيه وخلاص وما يعرفش يتعلم ولا يعرف يمشي ولا يعرف يروح ويجي تبقى مشك... مشكله خطيره جدا يبقى اي مطلب عايزه فيه بكاء حتى لو كانت قضيه من القضايا الكبيره اللي محتاجه رجوله القدس رايحه مننا المسلمين بيدبحوا في العراق وفي فلسطين أو في أي مكان بسبب ما نراه من الفساد من أعداء الله تلاقينا عمالين نعيط ونجري على مجلس الأمن ونبكي لأن احنا اتربينا على كده تعال نعيط البكاء مش هيجيب إلا إذا كان البكاء على ميزان قال الله وعلى سنة الحبيب ما تصلي على حبيبك النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن أيضا الخطر الشديد الذي يحيق بالأبناء زي ما قلنا بلاش ميوعة بلاش قسوة بلاش قسوة فيه ناس مجرد ما قلت لهم كده هيروح بس على طول النهاردة لو كان بيتفرج في كافيتيريا ولا حاجة ما في كافيتيريات محترمة مش فيها دخان ومفيش فيها بنجو ولا حشيش ولا الكلام ده إنما ممكن يكون بره وبيتفرج عند زميل له أول ما يخش يروح خبط الباب برجله ليه؟ لأنه عاوز يلغي القز... الميوعة والدلع اللي فات لا لازم نضبط بميزان زي ما قلنا بلاش ميوعة وبلاش طرف زايد برضه بلاش قسوة زائدة بلاش قسوة زائدة وكل واحد له مرحلة من مراحل العمر يتعامل بيها العيل الصغير والبنت الصغيرة لهم أسلوب معين فاللي مش قادر يمشي بأسلوب النبي محمد العيب عنده مش عند الولد العيب عنده مش عند الولد في سن معين ما ينفعش القسوه يعني ايه القسوة ما هو في قسوة يعني مش القسوة مش مطلوبة ابدا لكن نقول في شدة ولكن بحكمة في شدة ولكن بحكمة لان لفظ القسوة حتى انا مش عاجبني في شدة ولكن بحكمة فاسمع رحمن الله واياك القسوة عليهم بطريقة شديدة جدا ممكن تعمل اشياء خطيرة زي ايه بنت اتعودت على القسوة وعدم الحنان مجرد مجرد ما هتشوف حد بيعطف عليها هتميل له هتميل له والولد نفس الكلام اي كلمة حب هتبص تلاقيه طول الليل والنهار عمال يسمع ويدندن وعايش في الاوهام ليه والله ما حسيت بالحنان اللي معاك وتقول له والله ما حسيت بالحنان اللي معاك وصدقونا اول ما يقعدوا في قلب البيت ما يحسوا بحنان ابدا هو شيطان والسبب فيه الاب والام اللي ما دخلوش الاولاد في الحنان وشبعوهم منه يا حبايبي المسألة دي طبعا محتاجين ان احنا نفهمها صح انا اتعامل بشدة في الوقت المطلوب لكن في امور ممكن اعديها بسهولة وبذلك انا بقى يعني سبحان الله بأرى في الاباء والامهات احيانا استخدام القسوة في غير موضعها والشدة في غير موضعها يعني احنا ما امرناش نضرب العيل وهو صغير لسه انما امرنا ان احنا نضربه لما يوصل عشر سنين مثلا على الصلاة إنما بنضربه على حاجات تانية لما يجي الواد مش عاوز يروح الحضانة أو يروح المدرسة لما حتى بيوصل لمرحلة الإعدادية فين الواد حماد ما راحش المدرسة النهاردة عليك وعلى ال... هاتيل العصاية ويفضل يضرب فيه انت ما رحتش ليه يا ابن فلان يا ابن فلان وبعدين يجي له تاني يوم بقى الواد حماد راح فين ما صلاش النهارده لا ده احنا قلنا له صلي وراح نازل تحت السرير متداري واد عفريت طالع لابوه يعني هي دي اللي اللي على العكس بيعمل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نشد شويه فيها بدانا نسيب فيها واللي امرنا ان احنا نلين ونعطف على الابناء وال وال والاولاد للاسف بدانا نقسو عليهم لدرجه ممكن نضرهم ده في واحدة يا حبايبي دخلت الجنة بسبب العطف والحنان على أبنائها النبي محمد ما تصلي على حبيبك اللهم صل على سيدنا رسول الله جاءت امرأة تطرق باب رسول الله فلما طرقت الباب كانت تريد طعاما بقى لها ثلاث أيام ما أكلتش ولا حاجة ففتحت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمي وأمك فلما فتحت الباب قالت نريد طعاما فأخرجت عائشة ثلاث تمرات الله أكبر يا راجل ده بيت الكرم ما كانوا يخرجوا يعني حاجة أكبر من كده هذا ما كان في بيت رسول الله ثلاث تمرات فأخذت الأم واحدة وأعطت البنت الأولى تمرة والبنت الثانية تمرة كان معاها جاريتان فأكلت البنت الأولى من شدة الجوع التمرة والثانية نفس الكلام الأم لسه بتاكل التمرة أشارت إليها ابنتها الأولى أنا عايزة التمرة يا أم والثانية قالت لها أنا عايزة التمرة يا أم فأخرجتها فقسمتها نصفين وأعطت واحدة النصف والواحدة النصف الآخر فعجبت عائشة من صنيع الأم فأخبرت حبيبه حبيبك اللهم صل على سيدنا محمد فقال النبي في معنى ما قال أتعجبين من صنيعها لقد أوجب الله لها الجنة بسبب العطف والحنية والشفقة على أبنائها اليتامى فسبحانك اللهم القسوة الشديدة ضرر إنما متى نشد كده ال ال ال زي ما ما تقول ال ال الأمر ونقول لهم لا تعالى يا ابني ده حاجة ربنا ده حاجة ده ما تفرطش فيها وحاجة النبي محمد برضه بأسلوب راقي وأسلوب جميل اللي علمنا بيه النبي محمد اللي لازم تصلي عليه يبقى الشدة والقسوة عليهم أكثر من اللازم غير مطلوبة حرمانهم من العطف والشفقة والحنان غير مطلوبة زي ما قلت لك بلاش تضيع بنتك وابنك لأنهم لو شافوا حاجة تانية من ناس تانية هتضيع الأمر الاهتمام بالمظاهر فحسب فيه ناس عايشة عشان تأكل أولادها بس عاوزينهم يأكلوهم بس الأكل شكله إيه والعيال لازم تاكل نظيف ولازم تاكل ما هو لازم يكون نظيف سواء كان بقى رخيص ولا غالي بس خلي بالكم المظهر اللي احنا بنبنيه إن كان خاويا من الداخل فهيبقى عامل زي بيت جميل من بره وقصر جميل لكن ما تخش جوه تلاقيه على المحارة هتلاقيه على المحارة وتلاقيه قذر ومش نظيف يعني احنا بنهتم بالمظهر لا مش ضروري المظهر عندنا إذا كان يعني هو هو مهم لمن يملك لكن فرضا ما عنديش عادي جدا على قدر ما أستطيع بس أهم حاجة الجوهر لأن اللي جوه بينطبع على المظهر النظافة القلبية النظافة الأخلاقية بتنطبع على اللي بره فرضا بتلاقي واحد مثلا مشهور جدا أنا مش عاوز أحدد مهنة من المهن لكن مشهور جدا لكنه في الأصل بيشتغل في الحرام بيرقص ويغني ليل ونهار أو واحدة شكلها قدام الناس مظهرها حلو وشيك لكن للأسف لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولا ذرة من التراب بل هي في قيمة الناس بميزان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تساوي شيئا يبقى أنا فرحتي لما أطلع ابني دكتور لكنه فاسق أطلع ابني مهندس لكنه فاجر أطلع ابني محاسب لكنه آه يعني معلش في اللفظ خمرجي أطلع ابني إيه لازم عشان أطلعه بأي مهنة من المهن وكلنا في حاجة لهذه المهن بشرط أن يكون الإنسان على الصلاح يبقى ما افرحش قوي ما اعملش زي الراجل بقول له انا عاوزك تكبر يا ولدي واشوفك بتخرب فيها لا لابد ان يعمر فيها ما انا عاوز اربي ابني بس مش هربيه بالموسيقى مش هفضل اغني له طول الليل والنهار واقول له انا عايزك تكبر يا ولدي واشوفك بتعمر فيها وانا عمال ارقص له قدامه يبقى ازاي ده هيصدقني الامر خطير الامر الذي يليه المبالغه في احسان الظن بالاولاد فيه ناس للاسف الشديد اولادهم بتكبر والغلط بيزيد ونقول له خلي بالك ابنك بيغلط يقول ابدا مربيه على الغالي بنتك يا حبيبي قاعده مع واحد على الكورنيش زميلها يا حبيبي ده احنا شايفينهم رايحين في في في يعني سبحان الله في شقه عشان يركزوا في المذاكره يا حبيبي بنقول لك بنتك ده انا مربيه بص بقى ده انا لو حطيتها في قلب النار ما تولعش ليه ليه اخذت ايمان ابراهيم حتى ينبت لها في النار جنات النعيم سبحانك اللهم يا حبيبي ده قيلت لمريم التقية العفيفة سبحان الله دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها الرزق قال يا مريم أن لك هذا أسأل حقي أسأل وأنا الكفيل أن لك هذا أنا عارف أنك تقية وعفيفة بس برضو وضحي لي بنتك يا سيدي طهر ابنك إنسان محترم ومؤدب ومحدش هيبقى زيه بس ما تحسنش الظن بصورة مبالغة ده الولد رايح رحلة إلى الأقصر ومعاه البنات أو بنتك طالعة مع الشباب وبيتت هناك ما هو معاها زميلاتها نعم يا حبيبي بس اسأل اسأل الخروج ده صح ولا غلط وإيه اللي بيحصل هناك في شواهد بتتقلك فابدأ اسأل وراقب أبنائك لأن دي أمانة هنتحاسب عليها قوا أنفسكم وأهليكم نارا بتحبهم عاوز تمتعهم بس ما تولعهمش اوعى تولعهم لان ال- ال- الجسم الجميل اللي انت بتربيه ده وحسن الظن اللي انت حاطه في ابنائك الحلوين دول تخيلهم وهم بيولعوا قدامك في الدنيا يعني نار ولعت فيهم ربنا يعافيهم يا رب ويعافي ابنائنا واياكم جميعا لكن عاوز اصور لك هول الموقف يا مولانا بقول لكم ايه ما تسيبوكم التعقيد والكلام يا حبيبي انت حر انت حر ما لم تضر انا الكلام بقوله لنفسي الاول المبالغه في احسان الظن خطر عجيب جدا ده مساله بقى ما نخليش ال- العمليه يعني حتى الولد بيتعلم مننا الولد بيتعلم مننا هيطلع للاسف نفس الكلام فاللي هيربى ابنائه على حسن الظن الزايد والامور تتساب كده بميوعه خطر واحد يقول لي بقول لك ايه يبقى انت هتشككني في جميع عيالي نقول لك لا ما هو العنصر اللي بعدها على طول اياك والمبالغه في اساءه الظن بقول لكم ايه يا مشايخ انتوا حيرتونا معاكم نحسن ولا ن... يا اخي لا مش احنا بنقول كل حاجه الوسط فيها كويس يعني الوسطيه جميله يعني برضه يعني ما ما تزودش وتبالغ مش الولد يبقى راح يصلي انا عارفك ما صليتش الشيخ قال لي ما, تس... ما تحسنش زي لا ما قلتلكش كده نزل وقال لك انا صليت يا ابي خلاص خلاص لكن مره تانية تابعه وممكن يغلط مره ويجي يقول لك ما, ته... ما... ت- ما تروحش جاي مهاجم على طول تقول لي ده انا جيت وراك لا بالراحه قول لي يا ابني ما تكذبش عليا لما تروح صلي احسن ممكن اجي وراك مره برضه فطمه ان انت ممكن تروح رغم ان انت شفت ان هو ما راحش يبقى فيها اسلوب جميل بحيث الولد ما يصدمش ويتعود على الكذب ويتشال الهبه بتاعتك من قدامه واحده ورا الثانيه اعمل نفسك انك ما عرفتش لكن انصحه وقول له يا ولدي هبقى اجي وراك مره فخلي بالك ما تيجي تقول لي قول لي الصدق فلا تبالغ في اساءه الظن كنت فين يا في المدرسه كنت بتلعب كره انا عارفك لا ما تبالغش في اساءه الظن الله يكرمك ويبدا بقى الواحد يقول الفاظ عجيبه بقى عمرك ما انت نافع لا انت ولا مش عارف مين لا ما ينفعش ما ينفعش الامر الذي يليه من الاشياء التي بتعرض الابناء للخطر فعلا اولادنا في خطر التفريق بينهم في ناس بتفرق بين الابناء ولد عاجبه شويه يبدا يميل له ولد تاني يعني ها نص نص ما يميلش ليه لا اوعى تفرق بين الابناء سواء وحتى الولد والبنت احيانا الواحد يميل للولد شويه مع العلم البنت حنينه جدا البنت بتبقى حنينه جدا وهنضرب مثال بالمساله ديت دلوقتي لكن اقصد اقول اياك ان تفرق بين ابنائك لا تدري من فيهم اللي هينفعك ممكن تظن في واحد ده تقول له ده الواد ده اساسا مش عارف ليه كده دايما يعني لا بالراحه ما تفرقش ما تفرقش لا في المعامله الا على سبيل التربيه والتاديب صحيح في ولد محترم ساعه ما يخش عليك السلام عليكم يا ابي وعليكم السلام يا ابني واحد تاني يقول لك سفول لي يابا لا ما هو ده غير ده ده غير ده هتقول لي يا ابني مش كده انت التاني قلت له ايه وعليكم السلام يا بني التاني بتقول لا يالا ما تقولش كده تاني يا حبيبي تعالى هنا عشان افهمك الاسلوب اختلف هل انا فرقت لا ده انت بتظبط الامور انت بتظبط الامور لكن بقى ما تدخلش مثلا تعالى يا ابني خد الكيلو ده وانت لا مش هتاخد الا على سبيل المكافاه ان انا قايل لكم اللي هيعمل صح وغلط لكن ما تروحش تعمل هبه وعطيه من مالك مثلا او تشتري سياره لواحد وتسيب التاني بغير حاجه لان على حسب الحاجه انت بتقدم ولد عندك مريض بتروح تكشف عليه ابنك التاني يقول لك بص يابا انت جبت له شويه بتوع بتوع كحه وفيتامينات انا عاوزهم عاوز ثمنهم لا لا مش هو ده المطلوب مش هو ده المقصود انما كل على حسب حاجته من غير ان نفرق في الهبات وخاصه الهبات التي من غير حاجه نركز تاني الهبات التي لي ليست من غير حاجه يعني فجأة كده خد يد السيارة دي تعالى يا حبيبي انت مش هتاخد حاجة طب السيارة ديت هل كان هناك حاجة لازمة للولد ده المفروض ياخدها هتخص الأسرة بالكامل اه شغال في الشركة هو اللي متابع الأعمال ولازم يجيبها له عشان يتحرك ماشي يا عم الأمر الثاني طب الولد حرم ليه الثاني أنا مش عاوز أديله مزاجي كده نقول لك لا فالعطية والهبة التي من غير سبب نفكر فيها شويه إنما التي لها سبب شرعي يستدعي ذلك عادي عادي فاسمع رحمن الله وإياك سئل حكيم يوما من أحب أبنائك إليك يا حكيم قال ركز عشان بعض الأبناء دلوقتي بيسمعوني يقولوا آه أبويا دايما الواد مش عارف مين بيجيبه على حجره ويقعد يطبطب عليه ويقعد يقبله نعم احنا المفروض نوزع الحاجات دي من الحنان بس خلي بالك انت اللي بتتكلم سنك كام ده كبير ده انا في السنه ولا في الاعدادي ولا في الكليه طب التاني كام ده عنده سنتين ولا حاجه ولا سنتين ونص ولا. ركز بس شويه ما انت وكنت صغير كنت شغال برضه نفس الكلام ده وكان الحنان وكان ال- القبلات وكان ال... خلي بالك المسألة هنا هي بص الحكيم بيقول إيه سئل حكيم يوما من أحب أبنائك إليك يا حكيم قال صغيرهم حتى يكبر صغيرهم حتى يكبر لما يكبر ومريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود الصغير أكيد لازم الواحد هيقرب منه شوية بيبقى لها حيثيات بقى الواد لسه صغير مجرد ما بيداعب ويلاعب كده بيبقى الواحد برضه عاوز يعلمه ويفهمه وفي نفس الوقت بيقول يا عمرنا كذا يعني الولد ده هيعيش معايا قد كده مش عارف لا ما تحسبوهاش كده ما تحسبوهاش كده ليه لان ممكن ممكن الواد نفسه الكبير يروح يموت الله اعلم الله يحفظ الابناء جميعا مالك يا شيخ انت بتخبط يا عم كلنا هنموت ممكن يموت والولد الثاني عمره يمتد معك فما تحسبهاش بالأعمار والزمن إنما نقصد نقول صغيرهم حتى يكبر لإيه؟ لحيثيات الصغر ومريضهم حتى يشفى تلاقي ولد مريض سخن نطلع نحط ايدينا عليه ونقعد جنبه ونجيب له الكمادات والام تعمل كده يوم واحد قاعد كده صحته حديد ما شاء الله يعني ما شاء الله و- و- ولسه لاعب ماتش كوره ما شاء الله ما شاء الله وعمال يقول ايه امه وابويا قاعدين حوالين الواد مش عارف مين ربنا ياخده لا لا ليست هذه تفرقة إنما هذا الأمر أمر في ميزان صغيرهم حتى يكبر مريضهم حتى يشفى ركز غائبهم حتى يعود الأم تبقى قاعدة ابنها في السعودية أو في أي مكان من البلاد الإسلامية أو أي مكان بيشتغل حلال مثلا فالأم وهي قاعدة حاطة مثلا ال- الطعام جايبة الشوربة وجايبة المحشي وجايبة البطة وقاعدة عمالة تقول تعالى يا محمد تعالى يا أحمد تعالى يا علي تعالى يا فلان اقعدوا يا أولاد أخوكم كل ما نقعد ناكل يا أما تقول لنا أخوكم يا ابني ما هو غايب يا ابني معلش ما أنت لو رحت برضه هبقى أفتكرك كده إذا كثرة ذكر الابن الغائب ليس معنى ذلك إن فيه تفرقة لا إنما صغيرهم حتى يكبر مريضهم حتى يشفى غائبهم حتى يعود اللهم صل على سيدنا محمد الذي علمنا الأدب اسمع رحمني الله وإياك من ضمن التفرقة ومن ضمن الأخطار اللي بتحيك بالأسر والله الموضوع ده خطير يا أخوانا التسخط بالبنات انظر للمستشفيات لما تروح تشوف الناس منتظرة المولود صدقني أحيانا الطبيبة ولا الطبيب مع تحفظي تزعلوش يا أطباء المفروض الواحدة تروح للطبيبة فإن لم تجد طبيبة طيبة ناجحة خلاص احنا مش هنقفل الدنيا يعني المهم في المستشفيات انظر لما بيعملوا السونار ولا بيعملوا ال- الأشعة عشان يثبتوا الولد ده ذكر ولا أنثى المولود ذكر ولا أنثى لما بتطلع أنثى بيقولوا إن شاء الله ربنا هيوفقكم وربنا هيعطيكم وإن شاء الله يعني طب هي إيه نقول لسه ما بنتش خايف يقول خجلان يقول ليه ليه بنفرق انما ولد اه جاي لك ابو السباع جاي لك لا الكلام ده يا اخوانا لابد ان احنا نفهم ان الاعتراض على خلفة البنت في حاجات كتير جدا اعتراض على قدر الله عز وجل واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب كان الأول الناس كده في الجاهلية وتخيل إن فينا لسه مساحات من مساحات الجاهلية مش هقول كتير إلا ما رحم ربي أسأل الله أن يرحمنا جميعا الواحد يبقى مستني لا أنا عاوز آه، معلش بقى أنا عاد عندي آه، ذكورة كتير أنا عاوز بقى بنت مولودة يعني أنثى يا حبيبي ليه اختار الله لك فلا تعترض على قضائه ده كل خلفتي بنات يا عم الحاج خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم رزق بالاثنين ومع ذلك مات الذكور ولم يعش له إلا البنات ما تصلي على حبيبك اللهم صل على سيدنا محمد فاسمع رحمن الله وإياك في التسخط على البنات أمور خطيرة أولا من غير تفصيل اعتراض على قضاء الله عز وجل أن فيه رد لهبة الله يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء الأمر الثاني أنه تشبه بأخلاق أهل الجاهلية الأمر الذي يليه أنه دليل على السفه والجهل والخلل في العقل والعقائد ثم إنه تحمل للمرأة ما لا تطيق هي ماله ما لأبي حمزة لا يأتين غضبان ألا نلد البنين والله ما هذا لعيب فينا إن نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا حطيت بذرة قطن هتطلع بطيخ هيطلع قطن ليه ما بتعبش نفسك انت كمان إنما المسألة هبة من عند الله لو مش هبة من عند الله صدقني ما كنت هترى هذه النماذج والأمثلة في كتاب الله سيدنا زكريا كان كبير في السن وزوجته عاقر ووهب المولد ده أكتر من كده مريم عليه السلام لم تتزوج ورزقت الولد وهبت الولد إذا المسألة هبة من الله مش فتوانة منك ولا ضعف من المرأة يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء سبحانه سبحانه مين بيوحد الله لا إله إلا أنت يا رب اللهم ارزق كل المسلمين ما تقر به العين يا رب العالمين آمين يا رب أيضا أيها الأخ الحبيب إذا قلت ذلك في المرأة فإنك تهينها وبعدين ليه بقى ليه ليه ليه, ليه البنات لا ليه طب والله العظيم البنت لما بتبقى صالحة وتقية وعفيفة وبتصلي شكلها بيبقى جميل زي العسل وهي بتصلي طبعا بنتي طبعا أو ال- أو المحارم بتوعنا يعني شكلهم جميل هم بيصلوا الولد صاحب بيبقى جميل حلو وهو بيصلي برضه بس يعني تستشعر فيهم الرقة والحنان وال... ي- ي- يكفي ان النبي محمد ي- يسميهم قوارير رفقا بالقوارير حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصي بهن عند موته من الوصايا الأخيرة آخر الكلمات اللي خرجت من فم النبي المعطر الجميل النبي محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم يموت بين سحر عائشة ونحرها ياه يعني يعني إذا البنات اللي بيتسخط عليهم دي على على ذريتهم ولا على إنجابهم أقول له والله أنت بتضيع من نفسك خير كتير جدا إن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه وليس الذكر الذي يتمناه العبد كأنثى اختارها الله الرب لما ربنا يقول لك خد دي سمعا وطاعة يا رب يا رب بارك لي فيها ولذلك أيام سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه راجل تزوج باثنتين وأجارك الله من زواج الاثنتين واسأل مجرب اوعى تقرب أنا بقول اسأل المجربين والزواج مش نافع عندهم لكن الحمد لله زواجاتنا كلها نافعة الحمد لله لكن أقصد أقول لما يطلع الاثنين بقى بيتخانقوا مع بعض الراجل بيحتار في النص أيام سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ومتعمد أقول سيدنا معاوية في هذا الزمن اللي فيه تطاول على الصحابة الكرام أيام سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه تزوج رجل باثنتين فأنجبت واحدة منهن مولودا ذكرا وأنجبت الأخرى أنثى انتوا عارفين بقى الحركات بتوع الضرر مسكت الولد ابنها كده وراحت رفعاه كده و... خلاص بقى انا عايزك تكبر يا ولدي وقالت بلغه الفلاحين بتاعتنا يعني انا بقول المعنى اللي قالته يعني لما قالوا لي ده ولد قلت ظهر اتشد واتسند ولما قالوا لي ده بنيه قلت البلاوي جايه متوحد رب البريه لا اله الا انت يا رب فين يا اخواننا الرضا فين الهبه يا اخواننا اللي, اللي نرضى بيها ربنا بيقول لك خد قول له سمعا وطاعا يا رب ام البنت بقى كانت عاقله ما عملتش زي النساء اليومين دول بقى انا يجي لك انت ولد وانا لا طبعا زوجي هيحبك اكتر ومش عارف هي... وتمسك البنت بقى عاوزه تموتها تديها ال- الببرومه ولا حاجه عاوزه تكتم نفسها ايمسكوا على هون لا ام البنت كانت عاقله عاليه فاهمه قالت وما ضري ان تكون جاريه ايه اللي هيضرني انها تكون جاريه بنت يعني وما ضري شوف العقل اشتغل قالت الولد الله أعلم بيه هيبقى فين ما يمكن يموت واحد يروح في داهية ما يمكن يكون سبب في هلاكي ودخولي جهنم ما يمكن أبص ألاقيه شهر لكن شهرة فساد شهرة فساد في رقص ودعارة وأغاني المسألة إذن آه، يعني أضع حمولي عند الملك الأم عملت كده على طول قالت وما ضري قالت لها وما ضري وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية ما هي البنت حنينة تغسل رأسي وتكون الفالية أنا عارف بعض الشباب دلوقتي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كشيخ قلبتهم علينا لا يا حبيبي مش قصدي مش قصدي والله إن أنتوا رجالة تقدروا تحملهم بس برضه في ميزان ما أقسوش عليكم الأم بتقولي بقى وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية فليه يعني ايه والواحد يفكر بقى وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية وتحمل الساقط من خمارية لما الطرحة تقع تعدلها لي لأنها بتحب العرايس بتحب الب- الشكل البنات بتحب الشكل ده فتروح جاية جارية عاوزة تعدل لي الطرحة وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية وتحمل الساقط من خمارية لو وقعت الطرحة مني وابني نازل يلعب ماتش ولبس الكاوتش يلا يا ابني بس انت بتعدل الطرحة دي يا فلان انا نازل ده هيقسموا الفرقة لا انت تتكسري انما البنت تقول لها حاضر يا امي وما ضري ان تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية وتحمل الساقط من خمارية حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية فأنكحتها مروان أو معاوية أصهار نسب ومهور غالية الله أكبر أصهار نسب ومهور غالية الكلمة حملها الناس وتداولوها المناظرة اللي كانت بالاتنين حملها الناس وتداولوها فمن سمع بها سيدنا معاوية ومروان مروان أسرع ليخطب البنت قال لهم كم يدفع من يخطب ابنتكم قالوا له أنت عاوز تخطبها نعم لمين لأحد ال- ال- ال- الأهل عندي ولما تكبر ناخد رأيها وافقت أدفع مئة ألف قالوا ده أكتر واحد بيدفع 15 قال لهم أدي مئة ألف ودفع مئة ألف الله أكبر معاوية رضي الله عنه وأرضاه سمع بالخبر فأسرع ليخطب البنت قال لهم أنا عاوز أخطب بنتكم قالوا له ده سبقك أخوك مروان قال بارك الله لأخي فيها لكنني لن أقطع الرحم التي بيني وبين أمها كم دفع؟ قالوا له ده مئة ألف قال لهم وادي مئتين ألف هدية يبقى الأم خدت قد إيه؟ تا تلتمائة ألف ثلاثمائة ألف شوف الولد بقى لسه عمال يجيبوا له لسه عمال يرضع والبنت اتحط قدامها 300 واحد يقول لي بس عند اربع بنات في 300 الف اضربها 12 يا عم لا ما تحسبش كده الام خلصت النيه لله ورضيت بما امر الله وقضاء الله فارضاها الله والرضا لمن يرضى لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فالشكر على النعمه بيزيد البركه فحبيبي الغالي اوعى تتسخط على خلفه البنات ابدا ابدا شوف الام فهمت المقصد قالت ولد مش مشكله يتربى صح يبقى داعيه اسلامي هيبقى له وضعه ايه المانع ان انا اربي بنت صح واخليها تقيه عفيفه ثم بعد ذلك يعني تصل الى إن ت- انها تكون عند رجل صالح ده مش هتنفع تعرف تمسك مكان يا مولانا عالي يا عم الحاج طب تتزوج واحد في مرتبه عاليه صلى على حبيبك النبي محمد اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، ازيك يا فضيلة الشيخ ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب الله يبارك فيك ويحفظك
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب كده وجزاك الله على كل الحلقات اللي حضرتك بتقدمها لينا ليا بس سؤال عند حضرتك تفضلي آه، دلوقتي حضرتك آه، سبحان الله انا والدي اختي قاعده معي نعم.
احنا ثلاث بنات نعم.
آه، اختي حضرتك دلوقتي احنا بنتين متجوزين واختي قاعده مع والدي فحضرتك يعني بيحصل بين والدي واختي مثلا مشاكل يحصل حاجه فهي دلوقتي حضرتك بتتفرج آه، على حضرتك ممكن بس تنصحها بنصيحه لله من ناحيه والدها و- وهي نفس ترى عشان بس يعني نفسيتها ما تتعبش وكده نعم.
ان بابا ساعات بيحصل منه كده بعض ح- بعض اشياء ان هو متجوز واحده يعني وكده مم.
فحضرتك بس الله يكرمك ت- تنصحها بايه من ناحيه والدها ومن ناحيتها هي شخصيا يعني حاضر.
والله يكرمك ت- تدعي لي بالذريه الصالحه اللهم وجزاكم آمين يا الله رب.
كل خير اللهم السلام آمين يا عليكم رب يرزقك الذرية الطيبة الصالحة ويؤمن على ذلك الأحبة الكرام وننصح إن شاء الله الأخت الطيبة إن شاء الله تفضل السلام عليكم اتصال آخر اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه،
أيوة ا- ا- التلفاز بس آه، شوية خفضوا الصوت السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صوت التلفزيون بس شيخ أيمن أيوة تفضلوا تفضلوا
شيخ أيمن أي نعم معك
أنا أم أسامة من الجزائر يا هلا بيكم وأهل الجزائر أسأل الله أن يحفظكم آه.
ويحفظ بلادكم أريد أن أسألك عن ولدي لا ي- لا يهتدي لي للصلاة
الولد
و... و... وأصبح يكذب علي دائما م.
فما تنصحني بهذا حاضر حاضر ان شاء الله يعني ال- ال- الحلقات جايه باذن الله في هذا ال- الس- الامر ان شاء الله طيب آه، نكمل ان شاء الله باذن الله رب العالمين الاول بنصح ال- الاخت الطيبه آه، التي تجلس مع والدها اقول لها باذن الله هيكون لنا حلقات على الامر ده بس انا سبقت المساله بعقوق الاباء للابناء وبعدين بعد كده والله العظيم لما هنسمع الامر الثاني يعني آه، م- مش عارف مش عاوز اسبق للامور لكن نكمل الحديث وباذن الله هنبقى نرد على هذه الاشياء من ضمن ايضا صور التقصير والمخاطر اللي بتحك بالابناء اللي احنا السبب فيها كاباء تسميتهم باسماء سيئه تسميتهم باسماء سيئه يا اخوانا ده الكلام ده عاوز مبحث لوحده وعاوز حلقة عشان نبين ان الاسم بيتأثر ان الم... ان إن اللي بي- المسم... اللي بيتسمى بالاسم بيتأثر به لكل مسمى من اسمه نصيب فعلا يعني وهنضبط المسألة بضابط شرع هنقول قال الله قال الرسول وبعدين هنحط قواعد عشان نسمي على أساسها احنا بنقول ان التسمية الخطأ او الغلط المفروض انها تتصلح اذا استطعنا لان في دلوقتي قوانين بتحكمنا فاذا قدرنا نصلح هندفع فلوس شوية يا سيدي ادفع لحد ما تغير لان في اسماء غلط مخالفة للشرع وفي اسماء مكروهة وفي اسماء بتبقى تقيلة بتعرض الولد للاستهزاء والسخرية وفي اسماء فيها كذب فيها كذب يا- يعني يعني ايه يا شيخ هنبقى نفصل بس انا هقول بعض الاشياء ايه باختصار سريع جدا يعني في بعض الناس بتسمي اسماء ممنوعه محرمه زي مثلا ناس بتسمي عبد النبي احنا بنعبد مين الله يبقى نسمي عبد الله انما عبد النبي لا في ناس بقى بنشوفها بتسمي عبد الحسين في الاماكن التانية وفي ناس بتسمي مثلا اسماء من اسامي الاعداء زي مثلا واحد سمي نفسه جورج او ديفيد او ديانا او جاكلين طبعا الكلام ده غلط في ناس بتسمي اسماء ممكن تكون محرمه واحد يقول لي يعني هي مش محرمه ولا ايه هي ت- يعني سبحان الله تجنبها افضل لانها بتصل الى درجه الحرام فعلا بل عندي صراحه بعتبرها حرام زي اسماء الجبابره والطواغيت يعني واحد يسمي نفسه فرعون او ابنه يسميه ابو لهب انا شفت واحد مسمي ابنه فرعون يعني مشكله كبيره جدا يعني الواحد ي- يعني يعيش حياته كلها طب فرضا طلع داعيه اسلامي داعيه الاسلام فرعون ده مش هيجيب القصه يعني سبحان الله ففي اسماء خطيره جدا وممكن واحد يسمي الاسماء باسماء فيها سخريه وضحك يعني واحد اسمه خيش في واحد مسمي واحد اسمه خيش وسحتوت يعني حاجه عجيبه الاسماء دي تعرض الانسان للسخريه والضحك وفي واحد ممكن يسمي اسمه فيه كذب لدرجة أن يتعرض للسخرية في واحد دخل محكمة مرة أيضا في المستطرف فدخل أمام القاضي فبيقول له أنت إيه قال له شاهد قال له جاي تشهد على أن قضية وكان قصير جدا قال له القضية الفلانية فيها قتل قال له طيب هتحلف بالله أنك تقول الحق قال له نعم قال له أقسم بالله أقول الحق قال له اسمك إيه قال له نخلة قال له هتكذب من أولها يعني القاضي حتى أخرجه من نطاق ال- ال- ال- ال- الصدق في مسألة ال- الاسم الاسم وقع عليه ليس يعني لازم نسمي اسماء لما يكبر الانسان ما يتعرضش للسخريه والازدراء وان شاء الله هيبقى لنا بقيه في الحديث عن عقوق الاباء للابناء اقول احبتي في الله اتباع النبي محمد رسول الله آه، اردت ان اسبق بهذا العقوق والله معايا رساله اول ما قراتها انا بكيت من اخت بعتها على الايميل يعني بتشتكي امها وهي يعني سيده اعمال فبتبكي وتقول أنا سأتعلق في رقبتها يوم القيامة وإخوتي لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي صدقني جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية أحبكم جميعا أيها المسلمون في الله وعلى لقاء إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب